قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي حقيقي والله وحشتوني 21 ليلة ما شفتكمش ويعني ربنا يا رب ما يحرمناش من بعض ويجمعنا دايما على الخير ويبارك فيكم جميعا ويجمعنا دايما مع ليلة في بيت النبي لحد ما ربنا يكرمنا يوم القيامة إن شاء الله ونجتمع كلنا جمهور ليلة في بيت النبي ونجتمع كلنا كده إن شاء الله جماعة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم قولوا أمين ونشرب من إيد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا ونقول له يا رسول الله هم دول جمهور الليلة في بيت النبي اللي كانوا كل يوم ثلاث بيجوا لك ويزوروك أو بيتخيلوا إن هم جايين لك وبيزوروك يا رسول الله علشان يتعلموا منك ومن أدبك ومن سلوكك ومن حياتك وعلشان نعيش زي ما عشت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم أدينا داخلين على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وأدب وسكينة داخلين بيت النبي اوعى تنسى التأشيرة لحسن تكون نسيت بقالنا ثلاث أسابيع ما تقابلناش يا ترى صليتوا فيها كم مرة على النبي يا ترى كترتوا من الاستغفار ولا لا يا ترى قريتوا قد ايه من القرآن صلينا قيام الليل ولا لا في أخوات جداد اتحجبوا ولا لسه ما فيش حد ناوي يتحجب ما شاء الله رجعنا لبر الوالدين وبنبوس ونقبل أيادي الآباء والأمهات بالله عليكم وبقول بالله عليكم اللي قاعد دلوقتي قدامي وجنب أمه أو أبوه أو الاثنين بالله عليك اوعى تخجل خد إيديهم وبوسها دلوقتي قربة إلى الله سبحانه وتعالى ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويحفظنا وإياكم ويجمعنا في الفردوس الأعلى الليلة دي لما دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم لقينا قاعد مع بعض الصحابة وبيديهم درس جميل جدا جدا بيعلمنا ازاي ان احنا نملى بيتنا فعلا بالسعادة اللي احنا محتاجين انها ترجع مرة تانية لبيوتنا والحب اللي محتاجين ان حرارته نحس بدفئها مرة تانية في حياتنا فبيقول لهم خيركم خيركم لأهلي وانا خيركم لأهلي الليلة دي ليلة 41 في ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم الليلة دي يا جماعة هنتعلم ان شاء الله الليلة دي والليلة اللي جاية إن شاء الله كيف تسعد زوجتك بالبلدي كده كل أخت مسلمة وكل يعني أم فاضلة الليلة ليلتك احنا عايزين نقول لكل رجل على وجه الأرض دي زوجتك حبيبتك خد بالك منها حطها في نن عينيك لان دي مش كلامي ده وصيه ربنا سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف ووصيه حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي الله الله في النساء يعني اتقوا الله في النساء وصيه النبي صلى الله عليه وسلم ولازم لازم ننفذ وصيه الحبيب صلى الله عليه وسلم عشان كده هنتكلم ونقول لكل زوج ازاي ان انت تسعد زوجتك وبدأنا يعني بال بكيف تسعد زوجتك مش كيف تسعدين زوجك يعني زي ما بيقولوا يعني وإن كنا لا نقتدي بالغرب ولا بالشرق وإنما نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يعني من باب زي ما بيقولوا كده ladies first وطبعا أنا هقول لكم قصة ladies first دي جت إزاي جت القصة من إن كان في زمان في الغرب واحد كان بيحب واحدة وراح عشان يتجوزها فأهلها رفضوه فقالوا خلاص ما دام ما فيش اي سبيل للزواج خلاص بقى احنا ما كان نفسهم يعيشوا في الحلال يعني زي ما بيقولوا يعني فقالوا خلاص ننتحر فقال لها خلاص ما فيش مشكله ما دام معاك يبقى الانتحار زي الفل حاجه جميله يعني حاجه fantastic قوي يعني طلع هما الاثنين فوق قمه الجبل وبعدين هيبتدوا بقى في مراسم بقى الانتحار فقال لها حبيبتي يعني يا ريت ترمي نفسك الاول قالت له لا حبيبي انت الراجل فلازم انت اللي ترمي نفسك الاول فالمهم فراح رامي نفسه من فوق الجبل فلما شافته وهو نازل عمال بيتخبط في الصخر ويتكسر وجسمه انفصل عن راسه و قالت طب انا اضحي بنفسي ليه؟ خلاص اهو مات يلا مع الف سلامه كل سنه وانت طيب فمن بعدها قالوا لا في اي حاجه ladies first الست تبقى قدام واحنا بعد كده نفكر واخد بالك صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم شاهد في الموضوع اللي احنا بنقول عايزين نتكلم عن ازاي تسعد زوجتك وازاي تسعدي زوجك ليه عايزين الحب يرجع مره ثانيه للبيوت وايه الفايده يا جماعه لو عاد الحب مره ثانيه للبيوت والله الذي لا اله غيره خيرات كتيره جدا هنجنيها بفضل الله سبحانه وتعالى هتنشا امه الامه دي لو نشات على مبدا الحب الحب الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى هتلاقي البيوت عمرانه بالحب وبالخير هتلاقي زوج فعلا بيضحي وبيقدم وبيبذل لدينه والوطن ولاسرته هتلاقي الزوجه نفسها بفضل الله هتلاقي الانتاج بيزيد في بلاد المسلمين لان فرق كبير جدا بين واحد بيشتغل هو مرتاح ومبسوط وما شاء الله حياته مستقره ومليانه بالحب ودفء المشاعر وبين واحد تاني بين واحد تاني بيفتقد في حياته للدفء وللمشاعر والحب والحنان فرق كبير جدا جدا عشان كده قلنا اول ثمره من ثمرات عوده الحب الى البيوت بفضل الله سبحانه وتعالى بيزيد الانتاج وبفضل الله الاسره بتنهض والمجتمع بينهض والبلد بتنهض والمسلمين بينهضوا بفضل الله سبحانه وتعالى الحاجه الثانيه من ضمن الثمرات بالحب تقدر تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالبلد كده حبيب قلبي طلباتك مجابه واوامرك مطاعه كل اللي انت بتؤمر بيه بيتنفذ ليه بالحب يعني بدل ما تقول لزوجتك قومي حضري الاكل وهو امر انما لما تقول لها حبيبتي ممكن تحضري لي لقمه كلها يا سلام منن عليا حبيب قلبي وتقوم تحضر لك بالحب تقدر تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحب لو زوجتك مش بتصلي تقدر تأمرها انها تقوم تصلي بالحب حبيبة قلبي نفس ربنا ما يحرمنيش منك لا دنيا ولا اخره نفس ربنا يجمعني بيكي في الجنة انت ليه عايزة تحرميني من ان اكون معاكي في الجنة ونكون سوا في الجنة طب اعمل ايه قومي صلي الله يبارك فيك عشان ربنا يجمعني واياكي في الفردوس الاعلى تقوم الزوجة تصلي انما لما تقول لها قومي صلي لو ما صليتيش هتبقي كذا وهتبقي كذا وممكن يعني في اساليب جميلة جدا نقدر نعالج بها كل مشكلات حياتنا ولذلك لو تلاحظوا حتى حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما كان بيعوز يعالج اعتى المشكلات ما كانش يقول النار انما كان يقول الجنه خدوا بالكم كان يجي مثلا مثلا في مشكله زي مشكله عقوق الوالدين عايز يعالجها يعالجها ازاي يقول صلى الله عليه وسلم الوالد اوسط ابواب الجنه كان ممكن يقول صلى الله عليه وسلم اللي مش هيبر يخش النار واخد بالك وهو نفس المعنى بيوصل لكن النبي كان بيوصله بجانب الترغيب وما يوصلوش بجانب الترغيب الا في حالات محدده او معينه كده لان ما كانش ينفع فيها غير الترهيب واخد بالك كان لما يجي النبي عليه الصلاه والسلام يجي عند الجهاد عايز يقول لهم قوموا جاهدوا كان ممكن يقول لهم لو فرطوا دلوقتي هتخشوا النار انما كان يقول لهم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه يوم عمير بن الحمام لما يسمع هذا اللفظ جاء عرضها السماوات والارض قولك واني ارجو ان اكون من اهلها يقول له انت من اهلها ويخش عمير ويقاتل فيقتل فيكون من اهل الجنه فكان النبي يعالج اعتى المشكلات بذكر الجنه هي دي المسألة ان بالحب تقدر تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحب بفضل الله حياة يا جماعة سارة زي زوجة سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما يعني ذهبت إلى هذا الملك الجبار وثم حدث بينهم ما حدث وربنا نجاها منه وأهداها هاجر وهي عارفة أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان نفسه في, في, في الذرية الصالحة وهي ما كانش بتنجب تعمل ايه تروح تضحي وتروح مجوزاه لهاجر فربنا يكرمه وينجب منها اسماعيل عليه السلام ثم بعد ذلك اكراما ليها هي اللي هي ساره تمام ان ربنا يكرمها وهي كمان تنجب بفضل الله بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى شوفوا سودة بنت زمعة زوج النبي وأم المؤمنين رضي الله عنه وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما هي حست هو النبي ما قالش هطلقك هي خافت ان هي تتطلق وإذا بها تدخل للنبي من باب الحب وتروح تهدي الليلة بتاعتها لأمنا عائشة ليه؟ لأن عارفة أن النبي أكتر واحدة هو بيحبها هي عائشة ولا يلام النبي على ذلك يا جماعة لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء عاطفة الحب ما فيش حد يقدر يملكها يعني مانيش ماسك قلبي بالريموت كنترول بعمل كده أكره فلان وأعمل كده أحب فلان دي أمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى ونتيجة الأمر آخر إحسان فلان للإنسان أو إساءة ذات فلان للإنسان بيترتب عليه الحب والكره لكن في النهاية قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء تؤمن من سودة تهدي الليلة بتاعتها لأمنا عائشة وت- وتقول للرسول صلى الله عليه وسلم أريد أن أكون زوجة لك في الدنيا وفي الآخرة ليلتي هدية لعائشة يوم النبي ياخد الليلة بتاعت عائشة وليلة سودة الاثنين يبقوا لعائشة وبقية الليالي يقسم بين الأزواج فدخلت له من باب الحب المثال الثالث العجيب والجميل والأخير اللي هو الطفيل بن عمرو الدوسي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وعاد إلى قبيلته قبيلة دوس في بلاد اليمن مسافة كبيرة جدا ورايح يدعوهم إلى الإسلام ولكن كان لسه ما تعلمش طبعا أدب الدعوة من النبي عليه السلام والرفق والرحمة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبدأ بدعوة شديدة شوية اول ما دخلت عليه زوجته فجايه داخله عليه تاخده بالحضن وتسلم عليه وتستقبله قال لها اليك عني مش عايز اشوفك ليه قال لها انا بقيت مسلم وانت مش مسلمه ومش عايز اشوفك قالت له خلاص دينك ديني واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحت وتركت دينها ودخلت في الإسلام وهو نعم الأديان تمام ليه؟ علشان حبها لزوجها بالحب تأتي التضحيات هي تعتبر نفسها انها ضحت وإلا فالف... فال... فالأصل في هذه المسألة إن هي الحمد لله ربنا أكرمها وأنعم عليها بنعمة الإسلام بفضل الله إذا بالحب تأتي التضحيات بفضل الله سبحانه وتعالى أخويا وحبيبي قلنا المرة اللي فاتت الزواج شركة هذه الشركة رأس مالها الحب عايزك تحط قاعدة في حياتك وتفتكر دايما ان زوجتك قبل ما تكون زوجتك هي اختك في الله فلو ما حبيتهاش كزوجة حبها كأخت ليك واحفظها وحافظ عليها وحطها في نين عينيك وبعدين يعني يعني ربما ربما يكون في امور انت متضايق منها من زوجتك دي اكيد في حاجات تانية كتيرة كويسة فيها ولذلك النبي عليه السلام اختصر لك كل ده بجملة حلوة قوي قال ايه قال لا يفرق مؤمن مؤمنة او لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر هو ده اللي بيسموه الانصاف ان انت تكون انسان منصف انت بتكره ايه في زوجتك والله اصلها مش منظمه واصلها مش عارف ايه واصلها طيب في ايه تاني فيها ميزات لا والله ما شاء الله بنت اصول ومؤدبه ولسانها جميل وبسمتها حاضره وكلامها رقيق وبتسمع الكلام وبتربي اولادي ومحافظه على بيتي وعلى مالي ياه ده انت ذكرت حاجات كتيره حلوه او جنبها عيب او عيبين لا يبقى عيب عليك بقى ان انت تذكر العيوب دي يبقى يبقى يبقى ال- ال- السيئه ديت تذوب في بحار حسنات هذه الزوجه وده اللي بيسموه الانصاف يا جماعه ان انت لازم تكون منصف وانت بتتعامل مع الزوجه لان مفيش حد كامل يا جماعه كل انسان فينا لازم يرتضي النقص اللي موجود في الاخر او الطرف الاخر ممكن تكون زوجتك فيها عيب وانت برضو اكيد فيك عيب محدش خالي من العيوب خد بالك وبعدين نحاول نعالج العيوب ونحاول كل واحد يجي على نفسه شويه يعني هي هتيجي على نفسها ربما تكون هي مثلا عصبيه فتقول طيب ارضاء لله اولا ثم لزوجي انا هحاول احد من عصبيتي انا هحاول بقدر الامكان ان انا ما اتنرفزش بسهوله احاول اكتر من الاستغفار احاول احاول ليه علشان الحياه تبقى جميله انما لو قالت انا كده وان كان عاجبه ما ينفعش الكلام ده يبقى الحياة مش هتستقيم وهو كمان بخيل جدا ويقول انا كده وان كان يعجب انا ما بحبش ادفع فلوس انا يا جماعة بتشائم لما ادفع فلوس فنقول له لا لا تتشائم ولا تتفائل النفقة على الزوجة واجبة هتدفع هتدفع يعني ايه مش بمزاجك لازم تنفق عليها مش اتجوزتها لازم تنفق ويعني تم ولينفق ذو ساعة من ساعته يعني على قد ما ربنا ميسر لك ادفع و- و- واكرم زوجتك واكرم اولادك النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا أعظم زوج في العالم كله أعظم زوج عرفته الدنيا كلها هي هو نبينا صلى الله عليه وسلم النبي كان متجوز تسعة يا جماعة أو كان متجوز 11 وتوفي عن تسعة تسعة كانوا على ذمة النبي عليه السلام ورغم ذلك هو مسؤول خدوا بالكم عن دعوة الإنس ودعوة الجن وعن أحوال ال- ال- الأمة من حواليه وعن مشاكلهم وعن الفتوحات وال... وعن الغزوات وعن وعن وعن مشاكل كل واحد ده كان بيروح يعالج مشكلة كل واحد بنفسه صلى الله عليه وسلم وفوق ده كله لم يقصر في حق زوجة من زوجاته شوف دلوقتي بقى الفرق سبحان الله حاجة عجيبة يعني تلاقي النهارده واحد متجوز اتنين ماشي في الشارع عمال بيكلم نفسه فواحد بيقابله ويقول له حضرتك ما شاء الله بتسبح قال له لا ده انا بحاسبن يعني طبعا في شباب كتير نفسها تحاسبن يعني شاهد في الموضوع شفت قد ايه النبي عليه السلام كان حياته بتستوعب كل احوال الناس لان هو الاسوه هو القدوه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا هسالك سؤال وب- وجاوبني بصراحه بالله عليك انا بكلم الناس المتجوزين ربنا يا رب يرزق بقى اخواتنا وشبابنا ال- الزواج يا رب العالمين ويرزقهم العفاف يا رب العالمين قولوا امين عايز اقول للمتجوزين بقى بالله عليك وانا بكلم النهارده الزوج والزوجه النهارده بقى عايزه النهارده يعني يومها ال- ال- الليله ليلتها زي ما بيقولوا يعني تدلع براحتك تتكلمي براحتك النهارده النهارده ليلتك والليله اللي جايه برضه بتاعتك وفي ليلتين تانيين بقى يعني اتمنى برضه تسمعهم لان هنس- هن- هنتكلم بقى عن ايه عن حقوق الزوج هو كمان فاكر حضرتك اخر مره قلت فيها لزوجتك انا بحبك قول لي مش فاكر اقول لك خلي الاجابه دي بعد الفاصل فاصل قصير ونرجع لكم صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم بعد الفاصل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي سؤال بيخطر على بال ناس كتيرة جدا وبيحبوا يسألوا السؤال ده ويقولوا نفسنا نعرف إيه السبب هو ليه المشاعر ولهيب المشاعر بيخمد بعد الجواز بحوالي شهر أو شهرين ويبتدي ينطفئ ليه يعني تلاقي مثلا الواحد لسه متجوز جديد ويعني يا دوب مخلص شهر العسل كما يقولون يعني تمام ولسه بقى هيبتدي يرجع الشغل بتاعه الشغل بتاعه من 8 مثلا للساعه 2 الظهريه يروح الساعه 8 الصبحيه 9 بالظبط تلاقيه عايز يعمل استئذان عشان يرجع يشوف الوزه او القطه يعني فاهم ازاي حضرتك وبعدين و- ويبقى سعيد جدا ويرجع البيت ويعني والزوجه في منتهى السعاده وهو سعيد جدا وسامحيني يا حبيبتي اتاخرت عليكي 3 ثواني او 10 ثواني وبعد شهر او شهرين من رجوعه للشغل تبص تلاقي نفس الشخص داخل للمدير بتاعه يقول له سعاده الباشا بعد اذن حضرتك ما فيش عندك بعثه لاستراليا او كوالالمبور وقعد فيها خمس سنين واجي يعني فتلاقي الموضوع ايه بدأ يعني ينزل مرة واحدة بشكل غير عادي ايه السبب في خمود المشاعر وذهاب الاحاسيس ديت والحب بيبتدي ينزل مرة بعد مرة ولذلك سبحان الله هو ربنا قال وجعل لهم ايه مو- مو- مودة ورحمة ربنا جعل بين الزوجين مودة ورحمة المودة هي الحب والرحمة معروف ايه الرحمة و- وليه خلى مودة ورحمة عشان لو المودة قلت وشيء طبيعي انها ممكن تقل وممكن تزيد وهي خاضعة لمتغيرات الحياة اللي هو عايشها و- ومدى قربه من ربنا ومدى قربها من ربنا حاجات كتيرة جدا والمعاملة والاحاسيس اللي ما بينهم و- والتعود وال- والمعيشة مع بعض فإن ذهبت المودة أو ذهب جزء من المودة تبقى الرحمة ويبقى الاحترام ويبقى ال ال الألفة والتعامل الطيب ومراعاة المشاعر والأحاسيس اللي كتير من الناس مش قادرين يحافظوا عليها ومش واخدين بالهم إن حتى لو الحب قل ولو بعض الشيء ده مش معناه إن الحياة انتهت بين الاتنين شيء طبيعي خلاص عايشين مع بعض ولو إن أنا في اعتقادي إن الزوج والزوجة بيوصلوا لمرحلة مع بعض من كتر ما هم عايشين مع بعض وبيعزوا بعض جدا إن ممكن لهيب المشاعر والحب المتوهج ده يقل لكن بيستبدل بحاجة تانية جميلة جدا ان هم اصبحت عشرة اصبح الزوج والزوجة كأن واحد مع اخته مش في التعاملات لا في الحياة نفسها خلاص اصبحت حتة منه هو حتة منها لدرجة ان فعلا بتحس ان هي اخته وهو اخوها يعني بيوصلوا لمرحلة ان ما ينفعش واحد يطلق اخته وما ينفعش اخت تطلب من اخوها انه يطلقها يعني عارفين انا قصدي ايه قصدي ان هم بيصبحوا كالجسد الواحد حاجه واحده ما ينفعش ان هم يفترقوا ابدا ابدا الا اذا كانت الزوجه اخطات في امور معينه او الزوج اخطا في امور معينه استحالت معاها الحياه ده موضوع تاني لكن انا بتكلم عن حته المشاعر ليه بتغيب وليه بتقل انا هقول لك النهارده شويه وصفات تعمل عند حضرتك كده ريفريش كده للمشاعر يبقى عندك انتفاخ في المشاعر وتورم في الاحاسيس عايزك ان شاء الله مره تانية ترجع كده المشاعر بتاعتك تبقى عاليه جدا انا النهارده او الليله دي والليله اللي جايه ان شاء الله هذكر لكم 1300 وصفه في كيفية عودة الحب بين الزوج والزوجة وكيفية إسعاد الزوج لزوجته 1300 كتير؟ ها كتير صح؟ طيب نشيل الصفرين ونخليهم 13 بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم أول وصفة أو أول حاجة يعملها الزوج عشان يسعد زوجته أول حاجة عارف يعمل إيه؟ هتقول آه، آه، يمكن عنصر غريب بالنسبة لك شوية لكن هو ده الصح الاستعانة بالله صدقني يا اخويا وحبيبي انت مش هتقدر تسعد زوجتك الا لو ربنا اعانك ان انت تسعد زوجتك اياك نعبد واياك نستعين اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله تعلم ان نواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هو القادر انه يخلي الزوجه دي ترضى باقل القليل وتسعد باقل مجهود انت بتبذله معاها بفضل الله يخليها سعيده جدا وممكن لو واحد تاني بعيد عن ربنا مهما عمل ومهما جاب لها وبنسمع الكلام ده من كتير من الازواج يقول لك يا اخي سبحان الله مهما اجيب لها ما بيتمرش ومهما اعمل معاها ما فيش حاجه لا تحمل جميلا ابدا تقول له ما شفتش منك خير ابدا سبحان الله ليه لانه ما حاولش انه يوصل من الطريق الصحيح الطريق الصحيح استعنت بيك يا رب يا رب اعني ان انا اسعد زوجتي يا رب لان هي السعاده اللي في قلبها لا يملكها الا انت فانت اللي قادر يا رب ان انا لو قدمت لها ورده تكون سعيده جدا وغيري ممكن يقدم لزوجته انسيال او او بروش الماظ ورغم ذلك لا تكون سعيده يبقى اللي قادر انه يسعد القلوب دي كلها هو الله سبحانه وتعالى ولذلك يعني لا يمكن ان انت توصل لاسعاد الزوجه ديت الا لو ربنا احبك لو ربنا حبك انت وخلى الزوجه تحبك ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل عليه السلام ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فتحبك الملائكة ثم يوضع لك القبول في الأرض يا سلام لما يوضع لك القبول في الأرض فأولى الناس بك بعد الوالدين الزوجة ما شاء الله الزوجة تحبك ترضى بأقل القليل يعني على مثل المثل الجميل المشهور عندنا في مصر يقول لك بصلة المحب خروف لو انت دخلت على زوجتك بوردايه قطعها من الجنينه اللي تحت البيت مش شاريها كمان اول ما تخش عليها تقول لك يا حبيبي لسه فاكرني بالورده الجميله دي يا سلام ايه الاحاسيس الجميله والمشاعر الحلوه دي ربنا ما يحرمنيش منك في حين ان واحد تاني بعيد عن ربنا وبعيد عن طاعه ربنا جاي لزوجته ما شاء الله محمل حاجات قد كده وخيرات قد كده واقفاص فاكهه وجايب لها هديه ذهب او هديه الماظ و واول ما يخش عليها اتفضلي فتقول له طب خليها على جنب يعني واخد بالك سبحان الله ليه لأن ربنا هو اللي بيرضي العباد وربنا هو اللي بيسعد قلوب العباد وهو اللي بيملك قلوب العباد لو عايز تسعد زوجتك قل له يا رب قدرني ان انا اسعدها واخلص النيه لله سبحانه وتعالى يقينا ربنا هو اللي هيعينك بفضل الله سبحانه وتعالى يعني سبحان الله في قصة سيدنا أبو هريرة لما والقصة رواها مسلم لما كان بيحاول مع أمه أنها تسلم وهي رافضة وفي يوم من الأيام يعني عرض عليها الإسلام فأسمعته في النبي ما يكره قالت كلام وحش قوي في حق النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحمل فرح للنبي ودموعه على خده قال له يا رسول الله كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي واليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره يا رسول الله أنت رجل مبارك ودعوتك مستجابة ألا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة شوف قد بقى أبو هريرة بيقول فرجعت إلى البيت مسرعا مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال فوجدت الباب مجاف مغلق خد بالك بقى وسمعت خطخضة الماء فإذا بأمي قد عجلت بدرعها وخمارها وقامت وفتحت الباب وقالت أبا هريرة قلت أجل يا أماه قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع, رجع أبو هريرة فرحان جدا للنبي عليه السلام هو بيبكي بيقول له أبشر يا رسول الله فلقد استجاب الله دعائك فقام النبي وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أبو هريرة لما لقى المسألة سالكة بقى خلاص يعني إيه نكمل بقى قال له يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا فقام النبي وقال خد بالك بقى هي دي المسألة اللي أنا عايزها اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما يقول أبو هريرة فوالله ما سمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلو عايز زوجتك تحبك ولو عايز تسعدها استعن بالله والجأ لربنا سبحانه وتعالى ويا ريت تخلي كل حاجة بتعملها مع زوجتك خالصة لوجه الله مش عشان هي تستاهل أو ما تستاهلش وهي كذلك لما تكرمك ما تكرمكش عشان أنت تستاهل ولا لا وعشان أنت مقدرها ولا لا هي بتعمل كده لله سواء انت تقدر او ما تقدرش سواء تستاهل او ما تستاهلش وسواء هي برضو تقدر ما تقدرش تستاهل ما تستاهلش انا بعمل العمل ده لله حول عاداتك كلها خليك ذكي حول عاداتك كلها الى عبادات اللقمه اللي بتديها لها احتسب انها تعينها على طاعه ربنا وانها طاعه لله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واللقمه يضعها الرجل في في امراتي له بها صدقه البسمة تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة فما ظنك بزوجتك النظرة خلي النظرة عبادة بص لها بصة كده بصة حب وحنان خليها تحس ان انت فعلا مشتاق ان انت تشوفها تبقى البصة نفسها عبادة كل حاجة حتى الكلام خلي وقت كده ولو بسيط ولو حتى عشر دقائق في اليوم اقعد دردش معاها اتكلم معاها خليها عبادة وحول حياتك كلها من عادات إلى عبادات بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى قلنا أول حاجة الاستعانة بالله أول حاجة كيف تسعد زوجتك استعن بالله سبحانه وتعالى تاني حاجة حسن الخلق وحسن المعاشرة وده هيبقى أطول العنصر هنقعد معاه فترة كده لأن العناصر باقية يعني بسيطة جدا جدا لكن العنصر ده أكبر العناصر وأهم العناصر الموجودة في هذا الموضوع قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف يا سلام وعاشروهن بالمعروف يكفي النص القرآني المرأة بطبعها يا جماعة إنسان عاطفية أقل كلمة بترضيها خدوا بالكم والمرأة بتحب العاطفة أكتر من حبها للمال ركز معايا في الحتة دي كويس جدا جدا واحفظ طبيعة المرأة طبيعة المرأة الكلمة الحلوة عندها أغلى من انسيال الذهب خد بالك من حاجة واحده تقول لي لا يا شيخ محمود ما قالش مثال برضه يعني عشان برضه الراجل ايه ما يقولش كلام حلو وما يجيبش يعني الاثنين مع بعض حلوين لكن انا عايز اقول المراه فعلا عاطفيه وبتحب الكلام الحلو اكتر من الهدايا انا عايز اقول حاجه ايه قيمه انسان عايش مع زوجه هو في اعلى المناصب وبيديها فلوس كتير جدا ومعايشها في احسن مكان وبيجيب لها كل اللي هي عايزاه لكن لا يحسن معامله هذه الزوجه هي هتستفيد منه ايه ولا حاجه في المقابل لو عايشها عيشة بسيطة جدا ولكن بيعملها أحسن معاملة وبيعملها بحب هي هتكون سعيدة جدا بفضل الله فلو عملتها كويس الزوجة يقينا وأنا بقول لك الكلام ده يقينا ممكن تعيش معاك على الحصير ولو عملتها معاملة سيئة عمرها ما هتكون سعيدة حتى لو انت معيشها في أجمل قصر في الدنيا كلها احفظ الكلام دوت ودي خبرة حياة سمعتها من مشاكل ناس كتيرة جدا على مدى 18 سنة فعلا المرأة تؤثرها الكلمة الطيبة والنظرة الحنية شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعامل زوجاته ازاي صلى الله عليه وسلم في معاملته الأمين عائشة كان بيعامل أمنا عائشة بكل حب ورحمة وحنان لدرجة أن في حادثة الإفك لما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس من المنافقين اتهموا أمنا عائشة وكان على رأس هؤلاء رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحقه وهو الذي خاض في هذه المسألة وزعم أن أمنا عائشة يعني عايزا بلا وقع في الفاحشة إنما سام تأثر جدا جدا والوحي تأخر لمدة شهر كامل لا يخبر النبي بأي شيء والنبي عليه السلام كان عايش في ألم شديد جدا جدا خد بالك امنا عائشه عرفت منين ان النبي في حاجه مش طبيعيه عرفت من خلال معامله النبي اتغيرت النبي كانت معاملته في اعلى درجات الحب والألفة والرومانسية والحب والحنان فجأة لقت النبي بيدخل عليها وبيقول لها كيف تيكم تيكم ده اسم إشارة للبعيد يعني كيف حال البعيدة شوف قد ايه فايه اللي غير النبي فحست فعلا بتغير وده اكبر دليل على ان كان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفيض مع امنا عائشه ومع زوجاته صلى الله عليه وسلم بالحب والمشاعر والاحاسيس الجميله جدا وهي لحظه التغيير بسبب كلمه كيف تيكم وبدات تسال وبدات تعرف لحد ما راحت بيت اهلها وهناك عرفت الحقيقه رضي الله عنها وارضاها يبقى اذا نشوف قد ايه كانت معامله النبي كانت في منتهى الرومانسيه وتعالوا نقف بعض الوقفات المهمه جدا في حسن المعاشره عايزين نقول يعني حسن المعاشره وحسن الخلق مع الزوجه بيتضمن حاجات كتيره جدا هناخد منها كده بعض العناصر الجميله بسرعه كده وانا بنزل بكم لارض الواقع والدرس النهارده فرفشه كده ودردشه مع بعض يعني ما هوش درس اكاديمي عايزين نقول بس ان احنا بنحاول بقدر الامكان نوصل المعلومه بشيء من البساطه علشان الناس تستشعر معنى معنى ان الحياه الزوجيه ديت لازم تكون حياه بسيطه جدا ما فيهاش تكلف ما فيهاش تعقيدات ما فيهاش غموض ما فيهاش اسرار بين زوج وزوجه ما فيهاش حاجه كده يعني من سوء المعامله لا عايزين المعامله تبقى جميله عايز اقول لك حاجه بعض الوصفات البسيطه كده الجميله يا ريت تقابل زوجتك بالبسمه وتودعها بالبسمه البسمه دي انا عايز اسميها السحر الحلال السحر الحلال فعلا ولذلك النبي عليه خ... قال انها صدقه تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه وانت بتتبسم في وجه اي انسان اي انسان قدامك هي صدقه فما ظنك بالبسم في وجه الزوجه خد بالك طب تعال نكمل موضوع ال ال ال ال الوقفات المهمه في حسن المعاشره الموضوع جميل جدا وخطير مهم جدا ولكن بعد فصل قصير صلى على حبيبك حضن البيوت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل أخويا وحبيبي تعال نشوف بعض الوقفات المهمة جدا في مسألة حسن المعاشرة بين الزوج والزوجة ومسألة حسن الخلق قلت أول حاجة لازم تبتسم في وش زوجتك على طول والبسمة دي هي السحر الحلال تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة فما ظنك بالبسمة في وجه الزوجة حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق صلى الله عليه وآله وسلم عايزك تسلم عليها عند الخروج وعند الدخول السلام ده هيكون بركة تانية زيادة معلش أقولها ب... ب... يعني ب... بحياء شديد جدا يا ريت وانت خارج من البيت وانت جوه طبعا مش على السلم يعني وانت جوه قبل زوجتك وانت خارج وقبل زوجتك لما ترجع ويا ريت تشوف أو تخلي اولادك يشوفوكم هتقول لي بس الاولاد هي بالعكس هينبسطوا جدا هينبسطوا بجد الاولاد على فكره لما بيشوفوا الاب بيقبل الام وبيعملها احسن معامله بيعيشوا حياه كلها طمانينه بيحسوا ان الحمد لله بيتهم مستقر ولما يلاقوا فيه مشاكل بين الأب والأم بيحسوا ان حياتهم مهددة وبيحصل مشاكل كتيرة جدا جدا للأولاد لا تخطر على قلب بشر وبيحصل لهم عقد نفسية وحقيقة حاجات كتيرة جدا ممكن تحصل سلم على زوجتك وانت خارج سلم عليها بحرارة وبشوق وقول لها انا مش عارف الكام ساعة اللي هقضيهم بره البيت دولت هقضيهم ازاي يا رب يخلصوا بسرعة عشان ارجع اشوفك انت واولادي يا سلام ليها معنى كبير جدا وهي والله احنا هنقعد نعد بس الدقايق لحد ما ترجع ربنا يبارك لنا في عمرك واتق الله فينا ولا تطعمنا الا حلالا فان نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم يا سلام وانت ماشي وخارج بتسلم وراجع بتسلم السلام ده هيملى البيت بالبركه ده مش كلامي ده كلام حبيبك بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي باسناد حسن يقول لانس بن مالك يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك ده كلام النبي المعصوم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لما تسلم على زوجتك هيكون في بركة هتحل البركة في البيت دوت بفضل الله سبحانه وتعالى عايزك تخلي لسانك دايما دايما تحلي كل كلمة بكلمة بحبك والإسلام طبعا أباح لك الكذب في ثلاث حالات في حالة الحرب وحالة ان انت تكذب على الزوجة في الامور العاطفية وحالة الاصلاح بين المتخاصمين احنا في حالتين في حالة حرب يعني واخد بال حضرتك لان انت لو ما سلمتش عليها مظبوط وما قلتلهاش كلام مظبوط يعني انا مش هقول لك اللي هيحصل لك تمام واباح لك ان انت تكذب عليها في الامور العاطفية فقط مش في الامور الماديه مش بتقبض 2000 جنيه تقول لها انا بقبض 200 جنيه لا كده حرام ده كده كذب انما في الامور العاطفيه طب ليه قال لك لسبب بسيط جدا لأن الأسرة دي هي نواية المجتمع اللي بتحمي المجتمع المسلم لو الأسر انهارت المجتمع كله هينهار فلما يكون في زوج متضايق من زوجته أو زوجة متضايقة من زوجها في بعض الأشياء هيوصل لمرحلة إن ممكن يجي في وقت من الأوقات هو يحس من جواه وده بمدخل من مداخل الشيطان وأنا قلت لحضرتك قبل كده إن هي قبل ما تكون زوجتك هي أختك فلو كرهتها كزوجة اوعى تكرهها كأخت واحفظ الكلمة دي كويس جدا فممكن الشيطان يذلك ان انت بتكرهها فهي تسألك بتحبني يا حبيبي فتقول لها لا طبعا مش بحبك والاسلام نهى عن الكذب وانا ما اقدرش اكذب عليكي تمام الكلام ده ما ينفعش لا اباح لك الاسلام في هذا الوقت انك حتى لو ما عدتش بتحبها زي الاول ان انت تقول لها طبعا بحبك وانت عندك شك في حاجه زي كده يعني خليك ذكي خليك ذكي وقول لها الكلام ده وغمس كل كلامك بكلمه بحبك يعني وانت داخل مثلا يعني وسبحان الله شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبه انت لما تقول لها مثلا يعني آه عايز اكل يا حبيبتي آه ممكن اشرب شاي حياتي يعني الكلمات البسيطه دي بتخلي المراه معنوياتها ترتفع وانا قلت لك ونصحتك قبل كده ألف مره قلت لك خد بالك المراه عاطفيه بكلمه حلوه تشيلك فنين عينيها وبكلمة وحشة هتعبيك في كياس فأنا خايف عليك حبيب قلبي فأنت لازم تاخد بالك من النقطة ديت يعني شبع زوجتك عواطف عواطف كلمات بسيطة مش هتكلفك ولا حاجة وانت داخل وانت خارج سلم عليها قبلها قول لها كلمة حلوة من آن لآخر لازم تقول لزوجتك كلمة بحبك طيب عايزك تدلعها وتختار لها اسم دلع كده جميل يكون بينك وبينها مش هيكون طبعا في الشارع ولا في أي مكان يعني بينك وبينها في البيت دق لها اسم حلو مشمشة سمسمة أي حاجة يعني فاهم زي قطة وزة فوزي يعني المهم ايه يعني اي كده اي يعني اي اسم يكون ما بينكم طبعا ويعني ايه والكلام ده طبعا يبقى بينكم مش قدام الناس المهم يبقى في اسم دلع وعلى فكره دي سنه من سنن النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه السلام كان بيدلع امنا عائشه بيقول لها ايه فاكر حضرتك بيقول لها هي عائش وكان امنا عائشه كانت بيضه وبياضها مشرب بحمره فكان يدلعها يقول لها يا حميراء يا حميراء نتيجه ان هي وشها كان ايه كان محمر رضي الله عنها وارضاها فالنبي كان بيدلع امنا عائشه فايه المانع ان انت تدلع زوجتك اختار لها اسم كده رقيق جدا وحلو ودلعها بيه وهي برضه نفس الحكايه لما نيجي برضه في حق الزوج او كيف تسعدين زوجك برضه هتلاقي لك برضه اسم حلو كده وهتدلعك بيه بفضل الله سبحانه وتعالى يا ريت من ضمن اللمسات الجميلة وخد بقى الكلام يعني الكلام اللي ممكن ما تلاقوش في كتب ده من واقع الحياة ومن خبرات الحياة يا ريت من وقت للتاني زوجتك وهي بتعمل أكل بتظبط السفرة بتنظف البيت تلاقيك قاعد باصص لها كده وبتبتسم فتيجي هي تدور فجأة فتلاقيك بتبص لها وبتبتسم فتقول لك في إيه؟ قول لها أبدا مش عارف وأنا قاعد معاكي وحشتيني فحبيت أبص لك عارف ديت ترفع معنويات الزوجة يعني إلى إلى أقول لك إلى السماء السابعة ما أكونش كذاب فعلا هترفع معنوياتها بشكل غير عادي لا ده فعلا بيحبني يعني ده ده ده يعني يعني فرق كبير جدا من واحدة تحس إن زوجها مش طايق يشوفها مش طايق يسمع منها كلمة وبين واحدة تيجي تبص فجأة تلاقي زوجها عمال يبص لها كده ومبسوط قوي وممكن وهو بيبص لها كده فتقول له ايه في ايه يقول لها ابدا اصلي فعلا بحبك جدا بجد انا مش عارف انا من غيرك كنت اعمل ايه يا الكلمات دي البسيطه دي يا جماعه والله ما هتكلفنا حاجه لكن هتفرق كتير جدا جدا في معنويات الزوجه هقول لك حاجه تانية يمكن حاجه كده يعني ايه ممكن تقول ده فكر طفولي فكر صبياني لكن قول زي ما تقول لكن ده واقع من وقت للتاني مش هتخسر حاجه لو جبت كارت كارت كده عليه ورده عليه منظر بحر حاجه وكتبت لها كلمتين حلوين وشلت لها تحت المخده هي بتشيل المخده لقت الكارت مبعوث منك ففتحت الكارت لقت فيه كلمتين حب ابعت لها message على الموبايل قول لي احنا يعني ليه احنا ده شغل مراهقين يا عم الشيخ يعني مش مراهقين بالعكس الزوجه ديت طول النهار الله يكون في عونها منحوته وتعبانه في شغل البيت من اكل لشرب للنظافه للطبيخ لغسل الكنس لاطفال يا جماعه ده, ده, ده, ده الحديد اللي هو المكن الحديد لازم يجي عليه وقت ونريحه ونزيته ونظبطه ونعمل له صيانه صيانه الصيانه دي محتاجه للزوجه الصيانه دي هتت... يعني تتجلى في كلمات عاطفيه في معاملات طيبه في احاسيس حلوه في حاجات تشجعها واكتر حاجه تشجع الزوجه زي ما قلت لحضرتك اللي هي ايه ان انت ربنا يكرمك ويعينك على كلمه طيبه message حلو مش هتخسر حاجه مش لازم كل يوم ممكن تبعت لها ال message ده ان شاء الله حتى مره في الاسبوع بس ما تحددش يوم محدد عشان ما تقولش هو جدول يعني مش لازم كل يوم اربع او كل يوم ثلاث لا ولا اقول لك ممكن خليها كل يوم ثلاث في ليله في بيت النبي عليه السلام وخلي ال message ده يوم الثلاث كده في ليله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم خد رايها في لبسك يعني ما تحسسش الزوجه ان هي قطعه اساس في البيت لا خد رايها في لبسك واحترم رايها جدا يعني وانت خارج كده ايه رايك حبيبتي الجاكيت ده ماشي مع البنطلون ده طب الشراب ده ماشي مع الطاقيه طب مش عارف ايه يعني فاهم ازاي خد رايها هي هتقول لك رايها وحتى لو كانتش بتفهم في مساله التنسيق بين اللبس في مسائل لبس الرجال ممكن ما تكونش بتاخد بالها من الموضوع ده قوي تقول لك انا ما بفهمش في لبس الرجاله قوي لكن يعني هو ده شكله حلو مع ده حتى لو كان اللبس ما عجبكش قوي البسه مره ارضاء ليها ودخل عليها السعاده قول لها يا سلام ذوقك زي الفل ولو كانت هي ذوقها مش حلو فعلا ما تاخدش رايها تاني بس يعني ايه يبقى اسمه برضه نفذت رايها ولو مره وحسستها بوجودها حاجه تانية اوعى تسخر من زوجتك اذا تزينت لك خد بالك مساله خطيره جدا جدا في زوجات اتربوا في بيوت معينه البيوت ديت ما شاء الله الزوجه طلعت لقت الام ما شاء الله يعني حاجه ايه آه ست عصريه جدا وكلاس جدا وفاهمه ازاي تستخدم المكياجات في البيت طبعا مش بره البيت بتفهم المكياجات عامله ازاي ودرجات اللون وتحط هنا مش عارف لون ايه وتظبط هنا ايه والرموش بتعملها ازاي وال... كل حاجه فاهمها وفي واحده نشات في بيت بسيط امها يا عيني كان كبرها قوي تحط حتتين كريم وتعملهم في وشها وخلاص يعني ده كان يوم يعني ما الشمس تطلع تمام يعني فايه فهي ما تعرفش حاجه في الحد ديت فهي عيني ما عرفتش وبعدين لما اتجوزت قالوا لها لازم تتزاني لزوجك يعني مش معقوله زوجك بدل ما يبص بره لازم تتزاني فجت ملخبطه الالوان حطت الاحمر في عينيها والازرق في اسنانها ومش... ما تخافش يعني خليك راجل اثبت تمام في واحده تانية ما تفهمش في المكياج خالص لكن تقول لك انا بقى هعمل بقى مكياجات طبيعيه ازاي تيجي حضرتك من بره تلاقي الزوجة ما شاء الله نايمة كده مسترخية كده على كرسي ولا على الشезлونج تمام وحاطة هنا آه، حتتين خيار وهنا آه، قرص بيض وحاطة هنا شوية زبادي يعني ما شاء الله الزوجة بقت سلطة ما شاء الله جزاها الله خيرا فحضرتك هتشوف المنظر هتقعد تتريق ما تتريقش فازاي و- وتستنى كده لحد اما تخلص وما شاء الله ده يعني الله اكبر وشك نور يا حبيبتي ما شاء الله عليك الله اكبر عليك عملت تسريحه هي ما بتعرفش تعمل تسريحه يا دوب بتبل شعرها ميه وبتسرح تسريحه معينه وتحط حته كريم وعلى قدها فبز- اوعى تتريق عليها دردش معاه ولا ما شاء الله اوعى تعمل نفسك مش واخد بالك دي مساله تجرح المراه جدا المراه لبست حاجه جديده او حطت مكياج معين او عملت شعرها تسريحه معينه اكتر حاجه تقتلها في الوقت ده ان انت تعمل نفسك مش واخد بالك لا خليك لماح وخليك ذكي ما شاء الله حلو قوي ال- ال- الفورمه دي ما شاء الله حبيبتي انت عاملاها في الخلاط يعني اقعد دردش معاها وضحك معاها برضه يعني في وسط الدردشه جميل قوي انك تاخدها حتى ولو بضحك انما مش بسخريه فرق كبير جدا بين الضحك وبين السخريه خليك ذكي جدا في تعاملك مع المراه اوعى تجرحها اوعى تحبطها اوعى تقول لها مكياج ايه اللي انت حطاه انت ما بتعرفيش ما بتفهميش في المكياج آه روحي شوفي وتعلمي اوعى تقول لها كده قول لها جميل جدا جدا بس يا ريت بقى حبيبه قلبي لو تزودي هنا كذا وتقللي هنا كذا و... ولا اقول لك وممكن انت رافض انها تحط مكياج قول لها بيني وبينك انت على الطبيعه اجمل مليون مره انت مش محتاجه مكياج انت زي القمر من غير اي حاجه بدل ما تقول لها انت ما يليقش عليك المكياج ما هو نفس المعنى بدل ما تقول لزوجتك انت ما يليقش عليك المكياج قول لها انت زي القمر من غير مكياج انت المكياج هو اللي هيتجمل بيكي مش انت اللي هتتجملي بالمكياج مساله مهمه جدا اوعى تذكرها بسوء اوعى امام اسرتك او اسرتها اوعى تذكرها الا بكل خير قاعده ومعاك آه، والدتك والدك واخواتك البنات وقاعدين بتدردشوا اوعى تقول لهم آه، اخباركم ايه كلتوا ايه النهارده آه، والله كلنا كذا احنا الحمد لله بقى قضيناها ارضيحي اصل الزوجه ما بتعرفش تطبخ اوعى تقول كده قدام اهلك لان انت كده بتجرحها وبتكسرها بالعكس شكر في زوجتك ولو عايزة تتعلم حاجة خليها تتصل بصديقة ليها تكون مؤتمنة تعلمها سواء طبيخ سواء حاجة معينة خاصة بالبيت أو حاجة خاصة بديكورات البيت تسأل إيه المشكلة مفيش إنسان يا جماعة مش محتاج إنه يتعلم كل إنسان فينا لازم يعيش ويتعلم والإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة كان يقول مع المحبرة إلى المقبرة بنتعلم من علوم الدنيا ومن علوم الدين ومن علوم الآخرة علشان ربنا يكرمنا وطول ما إحنا عايشين وإحنا بنتعلم فأنت اوعى تجرحها بكلمه قدام اسرتها ولا اسرتك دايما تشكر فيها قدام ابوها وامها عشان يحسوا ان هي عايشه في ايد امنه حتى لو انت متضايق او في حاجه معينه وبرضه في المقابل الاباء والامهات اب ابو الزوجه نفسها وام الزوجه برضه لازم يكونوا اذكياء لو ان الزوج حتى عنده شكوى يا جماعه خلي الاب صدرك متسع اسمع ده ابنك قبل ما يكون جوز بنتك ده ابنك ايوه يا ابني ايه اللي مزعلك منها والله يا عم مزعلني كذا وكذا وكذا وبالله عليك بس تقول لها مش يقول له بقى انت تحمد ربنا ان احنا جوزناك وانت مين انت ده احنا واحنا ده كان بيجي لها وبيجي لها وليه نقلب الدنيا بالمنظر ده ليه ما نتقبلش النصح وليه ما نتقبلش ان احنا نشوف فعلا ربما يكون في مشكله لو احنا تغاضينا عن المشكله ربما المشكله تكبر مره في مره ويوصل الامر في نهايه الطلاق يبقى انت السبب ابو الزوجه هيكون هو السبب وام الزوجه هي السبب لا لازم نسال ونطمن ونعرف ونشوف لو في مشكله نقدر نحلها ولو في عيب او في نقص نقدر نكمله وده من ذكاء الاباء والامهات في معامله الزوج فيا ريت اوعى تذكرها في يوم من الايام قدام اسرتك او قدام اسرتها بكلمه وحشه لان ممكن الكلمه توصل لها من طريق تاني فتزعل وممكن الكلمه يضاف عليها ألف كلمه خدوا بالكم لو قالت لك مره كلمه حلوه اوعى تسخر منها بمعنى احيانا تلاقي الزوجه بتقول ايه انا جوزي عمره ما قال لي كلمه بحبك عمره ما طلع منه كلمه حلوه انا معاكي وموافق فجه في مره من المرات هو حس انه غلطان حس ان هو فعلا مقصر وانه ما يصحش ان هو يقابل الزوجه ديت ومعاملتها وحنانها واخلاقها دي كلها بان هو يتجاهلها بالمنظر ده فبدا يراجع نفسه فبيقول لا فعلا ده ليها حق والله لازم من النهارده ان شاء الله اغمس كل كلمه بكلمه بحبك فيجي يقول لها حبيبة قلبي عاملة ايه؟ تقول له "هم، من امتى؟ واخد بالك؟ ويعني مش عارف ايه و- يعني و- وتشك وبعدين يجي يقول لها مثلا ايه؟ طب والله العظيم بحبك فتقول له اه اكيد وراك حاجة اكيد انت عامل عاملة سودة وعشان كده بتقول لي بحبك ليه كده؟ ليه تصديه بالمنظر ده اوعى تصديه وكذلك نفس الحكايه بالنسبه للزوج افرض زوجتك هي يا عيني مسكينه يعني حقيقيه جدا ما بتعرفش تقول كلمات حب ولا حنان وما بتعرفش انها تدلع زوجها بكلمات معينه فجاه قعدت مع صديقه ليه قالت لها لا خدي بالك الزوج دايما يحب يسمع الكلام الحلو قولي له الكلام الحلو فبدات فعلا تراجع نفسها قالت فعلا ده لازم اقول له كلام حلو فبدات تقول لك كلام حلو وبدات انت تقول لها ايه من امتى بقى ان شاء الله عمرك يعني ما قلت كلمه حلوه قبل كده هي الشمس طلعت هي مش عارف ايه اوعى تتريق عليها بالعكس عايزك تراعي كل مشاعر هذه الزوجه بفضل الله سبحانه وتعالى لو طبخت لك اي حاجه حاول تمدح الاكل بتاعها اوعى تتريق على اكل الزوجه لو مش عاجبك قول لها شبعان او مثلا اقول لها اقول لك انا نفسي النهارده نغير ونجيب حاجه دليفري كده من بره وناكل اي حاجه او تعالي اعزمك في اي مكان ناكل مع بعض انما اوعى تتريق على اكلها لو مش عاجبك الاكل قول لها طب هاتي لي كذا آه لو مش عاجبك اكله معينه ولو هي قالت لك هو الاكل وحش اوعى تقول لها وحش قول لها لا اصل انا يعني ايه الاكله دي ما بتحبنيش ما تقولش انا ما بحبهاش لان كلها نعمه ربنا سبحانه وتعالى اقعد ضحك معاها دردش معاها لو انت عايز تلفت نظرها ان الاكله ديت يعني عايزه تبقى كويسه شويه ضحك معاها عامله اكله ما شاء الله حبيبه قلبي ده كتاب قبل نظيره صفحه الملوخيه ولا صفحه الوفيات دردش معاها وضحك معاها ممكن مثلا تقول لك والله ده الاكله دي انا عملتها وتعبت فيها واوا قول لها حقيقي ما شاء الله طعمها الله اكبر اكيد وانت بتطبخي حبيبتي كنت بتسبحي تقول لك لا لا لا ده انا كنت بسمع شريط كده جميل وما شاء الله وانا يعني وانا بطبخ اه اقول لها اكيد ان شاء الله يعني اكيد ده كان شريط عذاب القبر يعني المهم دردش معاها وضحك معاها الفت نظرها بشكل غير مباشر ان الاكله ديت ممكن تطلع احلى من كده لكن اوعى تجرحها اوعى تقول لها انت ما بتعرفيش تطبخي انت من يومك مش عارف ايه اوعى تقولي الكلام ده اوعى تقول لها ايه اللي انت عاملاه ده اوعى توصل مع الزوجه للحته دي لان دي بتجرحها المراه بالذات في موضوع المطبخ وموضوع الزينه الشخصيه لو حضرتك لها او في شكلها المراه يبقى اتكسرت لان هي امراه ومملكتها بيتها ولو انت قدحت في بيتها ومملكتها ومطبخها واكلها ولبسها وشكلها يبقى انت قدحت فيها كلها تعالوا نكمل الموضوع الجميل ده ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي رجعنا لكم بعد الفاصل وده الفاصل الأخير ربنا يا رب يجعل آخرتنا كلها في السعادة والخير ويملى بيتكم بالحب والخير والبركة يا رب العالمين من ضمن الأشياء اللي عايزك تعملها وتلاحظها وتركز عليها إن لو زوجتك حبت تتزين شجعها لكن حذرها من حاجات معينة حذرها ان هي تتزين بشيء حرام حذرها من التنمص حذرها من الوشم حذرها من الوصل لان ورد فيها حديث باللعن يعني الامور دي من الكبائر لعن الله الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه والنامصه والمتنمصه والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله سبحانه وتعالى ايه معنى الكلام ده لعن الله الواصله والمستوصله الواصله اللي هي يعني الواصله والمستوصله واحده منهم بتطلع شعرها او بتبيع شعرها آه، عشان يتعمل بيه البواريك وواحده تانية هي اللي بتركب ال- ال- الباروكه ديت او واحده هي اللي بتركب الباروكه حتى لو ما كانتش هي اللي بايعه شعرها هي اللي بتركب الباروكه والثانيه اللي بتلبس الباروكه او بتعمل وصل في شعرها الاثنين ملعونين تمام الحاجه الثانيه والواشمه والمستوشمه واحده بتعمل الوشم واحده الثانيه بتعملها لها تمام طيب ود- وال- والنوع الثالث والنامصه والمتنمصه واحده اللي هي بتعمل بتنمص حواجبها والثانيه اللي بتنمص لها اللي بتعمل لها تنميص الحواجب طبعا النوع- ال- الجزء اللي في النص ده اللي هو فوق الأنف مباشرة وبين الحاجبين هذا ليس فيه نمص مفيش مشكلة لو اتشال لا حرج في ذلك إنما المشكلة كلها في الحواجب إمتى تكون الحواجب المسألة آه، يعني يعفى عنها في حالة يا جماعة لو كان الحاجب ده طويل لدرجة إنه نازل على العينين مسبب لها مشاكل يجوز نشيل الزيادات إنما بقى نقعد نلعب في الحواجب ونلمص الكلام ده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هتقولي لي بس حواجبي شكلها وحش ابدا ربنا هيجمل شكلك قدام زوجك وهيخليكي زي القمر طول ما انت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى و- و- وانا بحزن جدا ان اسمع ان في مسلمه بتشيل حاجبها كله وبترسم واحد مكانه يعني خلقة ربنا و- و- وانت سامعه ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لعن الله النامصه والمتنمصه وانت يعني الكلام كله تضرب بيه عرض الحائط وما تسمعيش كلام النبي صلى الله عليه وسلم اخر حاجه المتفلجات للحسن المتفلجه اللي هي بتعمل بالمبرد علشان تعمل فروق بين سنانها عشان تعمل لها شكل جمالي معين اذا كانت الفروق ديت لامر علاجي خاص بالسنان قال عنه دكتور السنان او دكتوره السنان لا حرج أما المتفلجات إذا كان الأمر للحسن يعني للجمال فنهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم ونستقبل اتصالاتكم الجميلة وأكون سعيد جدا أن أنا أسمع صوتكم وطبعا الموضوع لسه ما انتهاش لسه في عناصر كتيرة جدا إن شاء الله هنتناولها في الحلقة القادمة في حق الزوجة أو كيف تسعد زوجتك وبعديها بفضل الله حلقتين كاملين برضه إن شاء الله عن كيف تسعدين زوجك وبعدها هنكمل مواضيعنا إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما طيب الأخت أحلام الورد بتقول ما هي عدد ركعات سنة الظهر وإذا كانت أربعة فهل هي متصلة أم منفصلة عدد ركعات سنة الظهر ورد الأمر في حديثين الحديث الأولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة عدوا معايا اثنين قبل الصبح أربعة قبل الظهر اثنين بعد الظهر اثنين بعد المغرب اثنين بعد العشاء يبقى دول كام كلهم 12 ركعة اللي يصليهم يتبني له بيت في الجنة لكن ورد في مسألة زيادة جميلة قوي احنا قلنا في أربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر لو صلينا أربعة قبل الظهر وخلينا اللي بعد الظهر بدل ما هم اثنين خليناهم أربعة ورد فيها حديث تاني جميل جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم جسده على النار أو حرم الله جسده على النار جميل أوي أوي إن إحنا في في صلاة الظهر بفضل الله سبحانه وتعالى لو صلينا أربعة واثنين بعدين فاحنا كده فايزين مع بقيه الركعات ببيت في الجنه ولكن لو كملنا ركعتين زياده بفضل الله سبحانه وتعالى نفوز بحاجه جديده ان يحرم هذا الجسد على النار طيب العصر ملوش اصلا سنه قبليه الا سنه مستحبه لكن السنه المستحبه دي ورد فيها حديث في غايه الجمال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بر- بالرحمة لمن صلى قبل العصر أربعا فقال, فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله أو, أو رحم الله من صلى أربعا قبل قبل العصر طب معنا التليفون أم منى من مصر السلام عليكم سلام ازي حضرتك يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله نحن نحبك في الله ربنا يحبك ويحفظك يا رب العالمين معلش يا شيخ انا انا متجوزه بقالي سنه ونص هو نعم أو اول ما اتجوزته كده يعني حصل مشاكل بينه وبين زوجي وكده والله يا شيخ انا ما عرفت ده كله الا بسبب ذكر الله كنت انا الحمد لله رب يعني كان كنت انا قبل ما اتجوز كان ربنا هديني مش عارفه ليه لما اتجوزت ما- آه، قطعت الصلاه فتره نعم وبعد كده جيت في يوم آه، اتفرجت على على حضرتك في قناه الناس في برنامج فضفضه نعم والله العظيم فضلت ابكي جامد جامد ربنا لحد يكرمك.
لما ربنا الحمد لله رب العالمين اتنقذت وربنا هداني لنعمه الاسلام وكده و... بس يا شيخ انا بواجه مشكله دلوقتي صعبه يعني دي اصعب مشكله بتواجهني نعم جوزي مش بيصلي مش وتاني بيصلي.
حاجة عنده أي عنده يعني أي رزق ليه مش م- م- مش مقتنع إن الرزق ده من عند- من عند ربنا لا حول ده ولا من قوة.
جهده لا حول ولا قوة إلا بالله.
تاني حاجة يعني أنا حاسة إن هو مش مش- م- يعني دايما الخلافات بينا على أسهل الأسباب بس أنا بحاول إن أنا أتجنبه نعم.
يعني ليه أفضل أقول يا رب يعني ده ابتلاء أنا عارفة إن ده ابتلاء من ربنا بس نعم.
مش عارفة أنا أعمل معاه إيه مرة طيب.
يعني أفضل أقول له طب قوم صل- نصلي الفجر يعني ده نعم.
الركعتين دول يعني الرسول بيقول خير من الدنيا واللي فيها بس السلام.
نقوم نصلي الفجر يقوم يقول لي أنا تعبان أنا جاي من الشغل تعبان طيب السؤال واضح المهم إن حاضر عينيا حضرتك معلش.
حالا كم حاضر.
سؤال كم سؤال بس كم ست اتفضلي عايز أعرف ال- المسلسلات الدينية نعم حرام ولا حلال طيب حاضر وايه صلاة الشفع والوتر دي حاضر عينيا حاضر ومعلش آه، قنوات الأطفال اللي هي بتجيب أغاني عن الأطفال وكده حرام حاضر عينيا حاضر انا طبعا آه، سامحوني يا جماعه عايز عايز اغلب الاسئله عايزين نخليها ايه ربنا يبارك فيكم عايزين نخليها في موضوعنا في موضوع ال- البيوت والزواج وكده ربنا يبارك فيكم يا رب الاخت دعاء من مصر ونكمل بقى مع امنا الاسئله بتاعتك السلام عليكم اخت دعاء السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا أهلا بك يا فندم الله أو- اتفضلي كنت عايزة أسمع جوز آم، يعني كان كويس جدا معايا في أرض الجواز انا الصوت بيقطع يا اخت دعاء مش سامع حاجه خالص حقيقه آه، مش عارف الصوت بيقطع خالص يا شريف طيب خير طيب آه، في اتصال ولا ك- طيب آه، اخت مؤمنه ربنا يبارك فيكي انت بتقولي الزوج ما بيصليش عايزين نقول حاجه صغيره خالص هو ال- الايه بتقول وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها آه، اصطبر هي وان كان الاصل الحديث خاص بالزوج ولكن برضه ممكن ينطبق على الزوجه عايز نقول آه، ذكري بالله باللين وبالرحمه واصبري عليه شويه وخلي اهله يكلموه وخلي حد من حبايبه قوي يكلمه لو ليه اخت من اخواته بتحبه وبيحبها خليها تكلمه خلي آه، ولادك آه، لو كان في ما بينكم اولاد الابن يتدلل عليه او البنت تتدلل عليه وتعالى يا ابي عايزين نصلي مع بعض و- لحد ما ربنا يكرمه ويهديه وادعي له وكتري من الدعاء اما لو استمر على انه رافض الصلاه تماما وبينكر فضل ربنا واضح من كلام حضرتك ان هو حتى بينكر ان الرزق ده من عند ربنا دي نظره النظره القارونيه قال انما اوتيته على علم عندي فان استمر على هذا فموضوع حاجه تانية خالص بقى فحكم من اهله وحكم من اهلها وان استمر على ذلك فيعني ربنا يكرمك بزوج افضل منه ان شاء الله سبحانه وتعالى طيب الاخت بوسي محمد بتقول آه، رجاء فضيله الشيخ الدعاء لي بالهدايه والدعاء لابي بالهدايه ربنا يهديك ويحفظكم يا رب وربنا يبعد عن بيتنا الشيطان ويصلح احوالنا ويبعد عنا المشاكل والدعاء لي بصلاه الفجر ان ربنا يرزقنا النقاف ربنا يرزقنا يا رب العالمين خيرات الدنيا والاخره ان شاء الله الاخت ابتسام نور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مشكورين على برنامجكم الرائع المرجو الدعاء لي بالزوج الصالح ربنا يا رب يرزقك ويرزق كل اخواتي اللي قاعدين قدامي دلوقتي بازواج صالحين نور الدين مختار انه احبك في الله ومن فضلك اريد توضيح بشان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي يحث فيها على التز- التزوج من البكر وهل تفضل على المطلقه المتدينه خد بالك اخويا حبيبي هو النبي عليه السلام كون ان هو يعني آه، آه، اوصى أوصى أو استحب لنا أن نتزوج من البكر إلا أن النبي عليه السلام وضح لنا الأجر العظيم جدا لمن يتزوج أرملة تعول أطفالا أيتاما فالنبي عليه السلام يعني يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالقائم بالليل وك- كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الصائم فالنبي عليه السلام بيوضح ان اللي داس على ارمله ارمله عندها اطفال يتامى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا في يعني في الجنة مع النبي عليه السلام أظن ده يوضح قد إيه الأجر العظيم والكبير لمن يتزوج واحدة عندها أطفال يتامى يا حبذا لو كانوا يتامى أبوهم ميت ولا حاجة إلى غير ذلك لكن النبي عليه السلام وضح في مسألة تانية إن لو هي كانت بكر فالأفضل ليك أنت ك- ك- كحظ نفسك أنت إنك تتجوز واحدة بكر يعني آه، لم يمسها إنسان قبلك تكون هي ولائها كله ليك وحبها كله ليك شيء جميل جدا أما لو قارنا بين الأجر فالأجر طبعا بيبقى عظيم جدا في إكرام واحدة أرملة طب معانا تليفون السلام عليكم مين معانا يا شريف استاذ احمد من ايطاليا السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ احمد ازي صحتك الله يبارك فيك ربنا يعزك انا بعد اذنك في سؤال لحضرتك قول لا اله الا الله اتفضل تحت امرك لا اله الا الله رسول الله في واحد آه، قال لزوجته هو منفعل وزعلان بشده اه قال لها انت حارم انت ايه انت حارم حارم علي يعني حارم اه نعم اه طيب.
ايه يعني ال- الكفاره وايه اللي يعمل يعني هو لو كان يقصد بكلمة انت حارم يعني قصده يقول انت طارئ فإن كان غضبان الغضب بيختلف يا جماعة من غضب لغضب خدوا بالكم آه.
مش كل غضب يا أستاذ أحمد مش كل نعم.
غضب آه، آه، والسؤال طبعا واضح هقول لحضرتك اوضحه لك آه، مش كل غضب آه، يقع فيه الطلاق ومش كل غضب لا يقع فيه الطلاق هم العلماء قالوا ايه قالوا حديث النبي عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام لا طلاق ولا عتاق في اغلاق يعني ايه الاغلاق ان ينغلق العقل وصل الراجل لمرحله من الغضب لدرجه ان هو بعد ما طلق فلما قالوا له ازاي تطلق زوجتك قال لهم ما حصلش والله ما حصل انا ما طلقتهاش في الحاله دي اه الطلاق لا يقع لان حصل اغلاق لدرجه ان هو مش فاكر انه طلق اما لو كان غضبان مجرد الغضب اللي هو انسان ثائر متضايق و و بيقع الغضب لانه ما دام انه مدرك ومستحضر نيه الطلاق فبيقع الطلاق في هذا الوقت والله اعلم. استاذ علاء من مصر السلام عليكم.
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود يا اهلا وسهلا.
بارك الله في حضرتك على هذا المواضيع المباركه الجميله الله يحفظك ويبارك فيك.
والله يا شيخ انا علي عندك سؤال عايز اعرف آه، الحديث ده صحيح ولا لا آه، اللي هو آه، الروى عن ابن عمر يعني الحديث هو عن ابن عمر ان ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق اه رواه ابن ابي داود في السنن وابن ماجه وصححه الحاكم المستدرك الحاكم في المستدرك هو الحديث لا يصح الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، رواه أئمة أي نعم لكن خد بالك من حاجة أخويا حبيبي آه، آه، الحديث عايز تعرف هو إذا كان صحيح ولا غير ولا ضعيف ارجع للسلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة للشيخ الألباني وارجع لصحيح الجامع وضعيف الجامع هتلاقي الحديث ده موجود في ضعيف الجامع أبغض الحلال إلى الله الطلاق والحديث ضعيف وطبعا الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة كان إمام العصر في مسألة علم الحديث وعلم الرجال والتصحيح والتضعيف ربنا يرحمه رحمة واسعة ويجعلها في ميزان حسناته وإن كان المعنى صحيح المعنى صحيح ان فعلا ان ال- ال- مساله الطلاق ديت من الاشياء التي لا يحبها الله عز وجل ليه لانها بتفرق الاسره المسلمه وبتشتت الاولاد وقد تدمر حياه الزوج وحياه الزوجه وحياه الاولاد لكن نص الحديث نفسه لا يصح زي ايه يا جماعه زي قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعامله الحديث لا يصح حديث آه، عشان ن- ننسب الحديث للنبي هو لا يصح رفع حديث زي النبي عليه الصلاه والسلام لكن معناه صحيح معناه ايه صحيح طيب مين معانا يا سيدي؟ ام عبد الله من السودان السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ محمود عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يسلمك والله يا شيخ محمود انا عندي مشكله بس صغيره عن الحياه الزوجيه لكن حاسه شويه أنا ربنا متزوجة يفرج ليا عنك.
11 سنه اتفضلي يا ماما آه، متزوجه لي 11 سنه وزوجي بعد آه، تسع سنين من الزواج اتزوج واحده ثانيه بعد تسع سنين من الزواج راح اتجوز واحده ثانيه ايوه نعم.
فالحكايه دي عملت لي حاله نفسيه جدا نعم فبقيت آه، يعني نرفز على طول واخلاقي ضيقه نعم نعم. طب انا هقول لك حاجه اه اتفضل.
فما اعرف اعمل شنو يعني هقول لك يا ام عبد الله هقول لك انا حاجه حلوه قوي قوي عايز اقول يا جماعه إيه، اي زوجه اي زوجه في الدنيا ابتليت بان زوجها إيه، اتجوز عليها طبعا ده يعتبر بالنسبه للزوجه بيعتبر بلاء كبير ان هي هي بتعتبره بلاء وان كان الشرع اباح للزوج انه يتجوز مثنى وثلاث ورباع لكن عايز اقول ان الزوجه بتعتبر ده ابتلاء شديد جدا بالنسبه لها انا عايز اقول حاجه عايز اقول لكل زوجه نصيحه ما تخليش ما تخليش حياتك الزوجية واقفة على ان الزوج ده يبقى ليك لوحدك والا لو حصل انه اتجوز واحدة تانية يبقى انا حياتي اتهدمت من الالف للياء انا عايز اقول لكل اخت مسلمة قاعدة قدامي اشغلي نفسك بالله واشغلي نفسك بهدف معين يقربك من ربنا ويخلي حياتك كلها بفضل الله يعني مليانة بالحب والخير و و. انا بعيش بقى يعني ب- ب- بنبسط جدا لما الاقي اخت مثلا مشغوله بموضوع تحفيظ قران ب- بموضوع طلب علم بموضوع دعوه الى الله بموضوع عمل جمعيه خيريه حاجه معينه بحيث لو الزوج عياذا بالله مثلا يعني هي تاذت بان هو اتجوز عليها هي خلاص هي الحمد لله هي ماشيه في طريقها لربنا وفي النهايه يا ام عبد الله ربنا يبارك فيك هي ساعات واحنا كلنا ضيوف على الدنيا وكلنا مروحين فما فيش داعي ان انت تنكدي على نفسك حياتك وان تعتبر ان حياتك اتهدمت ولا تتنرفزي ولا تتعصبي بالعكس ده يدعوكي اكتر ان انت تتجملي اكتر للزوج وتعامليه احسن معامله ربما هو يراجع نفسه ويلاقي نفسه ان هو مثلا آه، يعني ان هو اخطا في حقك او ان هو اثر في حقك في حاجه معينه فيحسن معاملتك اكتر اعرف اخت مره بتقول لي في تليفون بتقول لي ان زوجها يعني كان حبه ليها يعني 30 40% يعني بتقول بقى اهو كنا عايشين قدر ربنا سبحانه وتعالى انه يتجوز عليها فلما اتجوز عليها حس بقيمه زوجته الاولانيه وحس ان هي قد ايه كانت انسانه طيبه ونقيه جدا جدا فازداد حبه ليها وتفجرت المشاعر في قلب هذا الزوج لدرجه ان هي نفسها بقت فرحانه بتقول له والله لو اعرف ان انت هتحبني بالمنظر ده كنت جوزتك من اول يوم فشوف المساله عامله ازاي فربنا يبارك فيك الاخت دعاء من مصر السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا شيخ محمود يا اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمه الله الله وبركاته يخليك الله يخليك لو سمحت حضرتك في الاول انا عايزه رقم حضرتك حاضر تاخديه من كنترول حاضر يعني مش وعايزه اعرف صلاه الاستخاره بتصلى ازاي عايزه ايه؟
اعرف صلاه الاستخاره بتصلى ازاي صلاة الاستخارة حاضر عينيا حاضر بصي يا اختي دعاء ربنا يبارك فيكي صلاة الاستخارة يا جماعة خدوا بالكم يمكن آه، ال- الموضوع ده هتستغربوه شوية هي ما فيش صلاة معينة اسمها صلاة الاستخارة يعني ما فيش صلاة مستقلة اسمها صلاة الاستخارة انما في دعاء الاستخارة وايه الفرق بين دعاء الاستخاره وصلاه الاستخاره الفرق بين دعاء الاستخاره وصلاه الاستخاره ان صلاه الاستخاره ملهاش ركعتين مخصوصين اسمهم صلاه الاستخاره انما في دعاء النبي عليه السلام كان الحديث في البخاري ان النبي عليه السلام كان يعلم الصحابه الاستخاره في كل شيء وكان بيقول اذا هم احدكم ب- بذلك ب- بامر ما فليصلي ركعتين من دون الفريضه اظن الكلام كده واضح ركعتين من دون الفريضه يعني ممكن استخير ربنا في سنه الظهر ينفع ينفع استخير ربنا في سنه المغرب ينفع ينفع استخير ربنا في ركعتين قيام ليل مفيش مشكله لو مفيش وقت سنن ولا اي وقت خالص بالنوافل وكده اول ما نصلي ركعتين بنيه الاستخاره مفيش مشكله انما ابتداء مفيش ركعتين مخصوصين اسمهم صلاه الاستخاره ممكن استخير ربنا في سنه الظهر في سنه الصبح في سنه المغرب في سنه العشاء حتى في السنه المستحبه قبل العصر في اي وقت تمام وممكن لو ما فيش وقت صلاه خلاص اقوم اصلي ركعتين بنيه دعاء الاستخاره هتصلي ركعتين و قبل ما تسلمي لو عايزه او بعد ما تسلمي لو عايزه والافضل بعد ما تسلمي ويعني براحتك لان الموضوع فيه يعني ايه يعني خلاف بين اهل العلم بعد ما تصلي وتسلمي تمام تدعي دعاء الاستخاره دعاء الاستخاره هنعمل فيه ايه خدوا بالكم ده دعاء الدعاء لازم نلتزم فيه بآداب الدعاء أول حاجة نثني على الله ثاني حاجة نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدها مباشرة نخش على دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب لو كان موضوع جواز اللهم إن كنت تعلم أن هذا أن فلان ابن فلان آه، آه، الموضوع الفلاني خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره هو ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الموضوع اللي هو جوازي من فلان الفلاني شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم تختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولن يضيع الله دعاء بين صلاتين على رسول الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دوت دعاء الاستخارة أخت دعاء الاخ نور الدين مختار او او, أو الاخت مش عارف آه، انه احبك في الله ومن فضلك اريد توضيح ب- اه ده ده خلاص خلصناها دي آه، الاخت ناديه الخالدي عندي ولد مصاب بضمور العضلات وعندما حملت مره ثانيه لم اجري تحاليل وولدت البنت بنفس المرض فهل يجوز ان اعقم نفسي لكي لا احمل والله لو تاكدت يا اختي الفاضله ان ان ان ان ما دام اتنين جم ورا بعض بنفس المرض ده او نفس ال- الضمور في العضلات وانت خفت ان يحصل حاجه بقى لبقيه الذريه فهنا يجوز بعض اهل العلم اجازوا ان انت تاخدي آه، وسيله لمن- لمنع الحمل او لتحديد الحمل مؤقتا الى ان يسر المولى عز وجل يكون في علاج او حاجه تقي المولود من هذه الاشياء. الاخت سهيله من الجزائر شكرا على مجهودكم في البرنامج جزاك الله خير اخت سهيله ربنا يحفظك ويحفظ اهل الجزائر جميعا. آه، في مين تاني الاخت نوره من الاردن يا شيخ محمود أنا محسودة كلما تقدم لي عريس تتعقد الأمور أرجو النصيحة والدعاء عايز أقول أخت نورة إن الزواج ده رزق ومش عايزين نقول كل واحدة يتقدم لها واحد والموضوع ما يتمش مش عايزين نقول أنا معمول لي عمل انا آه، معمول لي سحر انا ال- مش عارف آه، محسودة عايزين نقول ان احنا ان ده رزق ولو ربنا مقدره هيكون وقد يكون اللي اتقدم لك ده ما يناسبكيش وانت ان كنت شايفه الصوره انه يناسبك ممكن يكون ما يناسبكيش وممكن ربنا سبحانه وتعالى يخبي اليك مكافاه عظيمه جدا لعل وعسى يتقدم لك واحد احسن من كل اللي فاتوا فسالي الله من فضلي وكتري من الاستغفار ربنا يبارك فيك يا رب العالمين مين الاستاذ نبيل من فرنسا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا سليمان أحبك في الله يا, يا شيخ حبك الذي احببتني فيه
أنا عندي س- عندي سؤالين اتفضل يا استاذ نبيل آه، عن- أنا متزوج آه، منذ شهر ما شاء الله وعندي عندي زوجتي تسأل آه، هل آه، هل تستطيع الخروج عليك عندما عندما تعمل الكحل في عينها؟
معلش ما فهمتش عن
إنه هي تريد العمل تريد فعل الكحل في عينيها
عايزه تعمل كحل في عينيها وهي خارجه يعني و- وهل هل ت- هل تستطيع الخروج عليك آه، مع هذا أو لا؟ أم لا؟
آه، يعني عايزه تحط كحل في عينيها وتخرج بيه صح كده نعم أجل أجل واحد هو طبعا يا استاذ نبيل ربنا يبارك فيك موضوع ال- وعندي سؤال عندي سؤال آخر السؤال الثاني حاضر اتفضل آه، عندي زوجتي تسأل آه، هل تس- هل تستطيع أن تقبل آه، إخوان إخوان آه، إخوان أبي الأب بتاعي هي عايزه تقبل اخوان ابيك آه، هل تستطيع أن هل هل هذا حلال أم حرام؟ هل تستطيع أن تقبل إخوان آه، أبي؟
اللي هم اعمامك يعني صح كده اللي هم اعمامك يعني وأمامي والأجل واحد اه آه، استاذ شريف هو قصده انه آه، اعمامه صح كده اه طيب آه، استاذ نبيل حاضر استاذ نبيل سؤال واضح حاضر يبقى اول حاجه الموضوع ان هي هل يجوز ان هي تحط كحل وتخرج طبعا ده من التزين المحرم الكحل وال- والحاجات التي تزين العين وتحدد جمال العين هذه لا تكون الا للزوج الزوج عشان هو اللي هو اللي بيستفيد او ينتفع او ي- او او يسعد برؤيه الزوجه وهي بتتزين ليه اما ان هي تتزين وتحط الكحل وتحط مكياجات معينه وتخرج فهذا لا يجوز ان المراه تتزين وتتعطر او تعمل اي حاجه وتخرج بها في الشارع اما حته ان هي تقبل آه، اعمام الزوج فهذا ايضا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء والحديث في الصحيحين قال يا رسول الله ارايت الحم والحم ده قريب الزوج تمام قال الحمو الموت الحمو الموت الحمو الموت اما ان كانت الزوجه هتتعامل آه، مثل هذه المرأة مع والد الزوج ووالدة الزوج ودول خلاص لأهلها ده ده في مقام أبوها وال... و- وأم... وأم الزوجة وام الزوج في مقام امه في مقام امها فهي تتعامل معهم عادي جدا ما فيش مشكله يعني لا مانع ان ان الزوجه تتعامل معامله آه، طبيعيه جدا وت- وتنكشف آه، تتكشف يعني تكشف ش- شعر راسها وكده وغير ذلك آه، وتجلس امام والد الزوج انما عم الزوج لا ده حاجه تانية خالص ربنا يبارك فيكم الاستاذ مهران من فلسطين السلام عليكم
ايوه أخي راشد السلام عليكم مرحبا شيخ محمود يا الف مرحب بيك شو اخبارك شيخ محمود الحمد لله ربنا يعزكم احببتك في الله حبك الذي عفتني فيه وربنا يبارك في اخواننا في فلسطين يا رب العالمين يا شيخ محمود انا بني ادم منحشد كثير
معلش اسمها مع... اسم- طب يا ريت توطي التلفزيون يا استاذ مهران لو لو توطي التلفزيون اسمعني من التليفون ايوه ربنا يبارك انا فيك بني ادم بيحشدوني كثير بيحسدوك كتير نعم اه يعني هل انا صار لي تقريبا ثلاث ايام متجوز او يومين نعم مش عارف ادخل على مرتي ربنا يبارك فيك يا رب يحفظك نعم اجت مرت عمي قرات علي قران هسه قبل شوي طيب احنا الموضوع محلول وبسيط جدا جدا عايزين نقول حاجه يا جماعه زي ما بيقولوا الوقايه خير من العلاج تعالوا نشوف الوقايه في عجاله سريعه لا مانع يا جماعه ده يعني إيه، كل ذي نعمه محسود ده لازم ناخد القاعده دي ونفهمها كويس جدا فعلا كل ذي نعمه محسود اي انسان في الدنيا ربنا اعطاه نعمه معينه قد يحسد قد يجد من يحسده وال- والنهارده ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين قد نجد نفوس آه، شريره وقد نجد نفوس طيبه فالخير موجود والشر موجود وده موجود وده موجود وانا بقدر الله بقدر الله سبحانه وتعالى لازم اشوف النبي كان بيعمل ايه واعمل زيه النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ما نزلت المعوذات قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس كان ما فيش ليله تعدي يا جماعه الا والنبي يقراها ثلاث مرات قل هو الله احد يقراها كامله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ثم يتفل في كفه تفل اللي هو هواء من غير ماء ثم يمسح على رأسه وما استطاع من جسده كان بيعمل كده كم مرة كل ليلة يا جماعة ثلاث مرات أنا نصيحتي بقى كأخ صغير ليكم جمع زوجتك وولادك قبل ما تنام وكل ليلة نصيحة كل ليلة تقرأ كل واحد وكل أعوذ برب الفلق كل أعوذ برب الناس ثلاث مرات وتدفل في إيديك وتمسح على جسمك وعلى جسم زوجتك وأولادك ديت بتمنع من الحسد بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى نحمي نفسنا بحاجة زي كده أما في حالة أخونا أستاذ مهران ربنا يبارك فيك الحل بسيط جدا يا أستاذ مهران سورة البقرة هتقرأ على مية والمية ديت بعد ما اللي هيقرأ على سورة البقرة على مية يدخل في المية تاخد المية ديت تعمل منها ثلاث أربع ازايز اشرب بق الصبح وبق بالليل والباقي دفيه واغتسل بيه كل ده هيتفك وهيتحل بفضل الله في ليلة واحدة وربنا يا رب يرزقنا وإياك زوج الذرية الصالحة رب العالمين ربنا يبارك فيك يا رب العالمين أم ميرنا من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يا أهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك بعد اذنك يا شيخ محمود اتفضلي انا كنت جا... كنت بغفله كنت ايه؟
وب... كنت بغفله كنت على طول في التلفزيون وكده نعم وجات لي مره واحده يا شيخ محمود قبضه عاديه
و... طب أنا... الصوت بس وطوه شويه عشان أس... اركز مع الكلمات كنت في غفله وبعدين يا ام ميرنا وبعين مره واحده كده بصيت قبضه زي قبضه الموت كده آه يعني دايما احس آه. بالموت ومش آه.
ومن ساعتها الحكايه ديت من آه.
شهر 12 عندي نعم دايما بحس باحساس الموت دايما بيجي لي بقبضه صدر جامده قوي يا شيخ محمود نعم.
ولدرجه ان انا برجع ومفيش نوم نهائي طيب ترتب على موضوع يعني انت قلت كنت في غفله وحسيتي بعد كده قبضه الموت ترتب عليها ايه؟ هل هل ترتب عليها الصلاه قطع؟ اه قدر الله ما شاء فعل طيب ام هاجر من فرنسا من فر من هولندا ام هاجر من هولندا السلام عليكم
السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام والله احنا فقط والله ربنا نحن نحبك بالله الله يبارك فيك يا ام هاجر ربنا يحفظك يا رب أم- انا عندي ثلاث اسئله اتفضلي آه، انا حامل وعندي ان شاء الله ابن وقريت اسميه لقمان
معلش الصوت مش واضح عندي يا استاذ شريف اتفضلي يا ام هاجر حاولي توضحي الصوت شويه كده معلش بسميه لقمان آه، عايزه تسمي ابنك لقمان اه آه، عايزه اسمي ابني لقمان نعم
وبعد ما بيقولوا لي لا ما, ما ينفع هذا الاسم
ليه ما اسم... ليه ما ينفعش ليه امتى نعم ما بعرف ليه عشان كذا انا اتصلت اسال نعم اتفضلي السؤال الثاني أن الاسم لقمان مذكور في القرآن وقريت السورة ويعني اسم إسلامي طب ما اسم مريم مذكور في القرآن ويجوز نسمي مريم واسماء واسم يوسف مذكور في القرآن ويجوز نسمي يوسف ما فيهاش حاجة خالص سمي لقمان عادي اتفضلي شكرا السؤال أنا الثاني عندي سؤال ثاني اتفضلي آه، أنا متزوجة منذ تسع سنوات نعم وبعض الأحيان يعني زوجي ما يعطيني النقود آه، عشان يصرف علي هو نعم أنا عندي مدخولي الشخصي نعم يعني أنا أصرف على آه، نفسي وعلى بتفلت انت- أولادي اه آه، نعم اه بعض الأحيان مم.
وما يعطيني شيء نعم آه، يعني ما يدخل علي حتى ولا وردة زعما سبحان الله نعم آه، ما بعرف شو بقول له يعني انا بعض الاحيان اكفيه واسنده ثياب يعني ما بتصير حتى في البيت طبعا احنا عايز عايزه الحياه ما عايز اقول آه، طبعا احنا بنقول لاي زوج يعني انت كل نفقه بتنفقها على زوجتك ليك اجر بها لا تتخيله النبي صلى الله عليه وسلم يقول دينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في عتق رقبه ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك فده اجر الانفاق على الزوجه والاولاد أجر لا يخطر على قلب بشر واللقمة يضعها رجل في- في امرأته له بها صدقة لكن عموما إذا كان الزوج مقصر في الإنفاق وأنت بتنفقي فأنت مأجورة يا أم هاجر أنت مأجورة بفضل الله سبحانه وتعالى والأجر واصل لك بفضل الله سبحانه وتعالى لكن بنحض الزوج بقى إن هو يعني ال- ال- ال- القوامة يعني الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالزوجة حينما تنفق على البيت هي يبقى كده خدت نص قوامة الرجل فاحنا بنوصي كل زوج ان هو لازم ينفق على زوجته وعلى اولاده ودي يعني من اكرام ربنا سبحانه وتعالى للرجل اللي بينفق وبيحس ان هو بيعمل خير كبير جدا وكل حاجة بيعملها في بيته بتحسب له صدقة بفضل الله سبحانه وتعالى. آه يعني الحقيقة الوقت معاكم وقت جميل وبيجري معاكم بسرعة وأنا مش عارف أقول إيه لكن عايز أقول يا جماعة يا ريت أنا عمال بتكلم النهاردة عن كيف تسعد زوجتك يا ريت احتسب أخويا وحبيبي احتسب كل الكلام اللي أنا قلته ده في صورة نقاط كده ولو قدرت إن إن شاء الله تراجع الحلقة الحلقة تتعاد وراجعها وشوف واكتبها نقاط عندك وحاول تنفذ الكلام دوت مع زوجتك صدقني والله هتسعد جدا وأنا هدفي كله من ورا البرنامج ده إن احنا نرجع الحب والسعادة للبيوت مرة تانية وإن بيوت المسلمين تبقى أجمل بيوت وأسعد بيوت وده اللي المفروض يكون إن فعلا بيت المسلم ده مفيش بيت أجمل منه بفضل الله سبحانه وتعالى وانت ليك اجر ومأجور عند ربنا سبحانه وتعالى ان انت تدخل السعاده على زوجتك ربنا يسعد قلوبكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبالله عليك يا ريت لو قدرت تجيب هديه لزوجتك بكره ولو بسيطه جيبها بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفاء